بنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجها أخلاقنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله أحبابي في الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين أما بعد وحشتونا شباب ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم يعني بصوا يا جماعة احنا الوقت لو في السينما قدام فيلم سينما النور بيتطفى والكل بيطفي بي- بيسكت ال- يعمل silent الموبايل بتاعه ومفيش حد بيتكلم يعني يعني اظن ان احنا شوقنا لدرس دين او ان احنا نسمع تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى اهم من ان احنا في مباراة الوقت مثلا على كافيه من الكافيهات وممنوع حد يتكلم او ينطق اظن ان ده حاجة مهمة جدا عايزين نركز مع بعض بقى لعل الله يرزقنا الليلة فهم آية او ايتين من كتاب الله سبحانه وتعالى آه، آه، هنتكلم النهاردة عن ايه قصة قارون يا جماعة قصة قارون يعني خدوا بالكم احنا بنتكلم في تفسير كتاب ربنا ليه عشان نخرج بعمل صالح حدش عارف العمل اللي هيدخلنا الجنة عملناه ولا لسه حدش عارف عشان كده لازم نجتهد انا اتكلم عن قصة قارون في القرآن في سورة القصص والحقيقة ان قارون ده مش شخصية مش مجرد شخصية قارون ده اصعب فتنة بتعدي في تاريخ اي دعوة من الدعوات انا بتكلم عن قصة قارون دلوقتي لان احنا كلنا كدعاة وكملتزمين في الواقع مكويين بنار هذا النموذج القاروني قصة قارون بتمثل اصعب لحظة بتعدي في تاريخ اي دعوة يعني قصدك ايه لما فرعون جاب لموسى سبعين الف ساحر ووقفوا يسحروا للناس ستمائة الف شاب وفتاة وراجل وامرأة من بني اسرائيل اتبعوا موسى في اللحظة دي لما فرعون قال اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم في ناس دخلت الدين ومشت ورا موسى لما فرعون قطع الصحراء وصلبهم في ناس مشت ورا موسى ولكن لما قارون خرج في زينته حصل شلل دعوي عام فجأة الشباب بعد ما كانوا بيمشوا ورا موسى رغم السجون والأذى والبهدلة الشباب قعدوا بيقولوا الدين خنيق واحنا مش عايزين نتخنق وعايزين نعيش حياتنا و I must live my life وانتوا ليه مضايقينها علينا فجأة حصل شلل دعوي رهيب بسبب الفتنة بتاعت قارون تعالوا يا جماعة ندخل كده في قصة قارون ونحاول نتجلى من الايات كده ايه الفتنة دي وايه الموضوع قال تعالى ان قارون كان من قوم موسى على فكرة يا اخوانا قصة آه، قارون عشر مشاهد عشر مشاهد المشهد الاولاني يعني هلخصها لكم الاول بعد كده ندخل المشهد الاولاني مشهد البغي فبغوا عليهم المشهد الثاني مشهد الفتح الدنيوي الجبار واتيناه من الكنوز بعد البغي يعني انسان باغي وظالم وربنا يديه يعني واحد بيعصي ربنا ودايس في طريق المعصية وربنا يديه مشهد الفتح الدنيوي الجبار بعد مشهد البغي المشهد الثالث مشهد رد الفعل العام اذ قال له قومه لا تفرح هو الناس ممكن يترقوا لدرجة ان هم يقفوا في وش الظالم ولدرجة ان هم ينكروا المنكر ولدرجة ان هم يوصلوا للدرجة العالية ديت هي الناس فيها خير للدرجة ديت المشهد الرابع مشهد الكبر والاصرار انما اوتيته على علم عندي انتوا انا مستحق للي انا فيه ده المشهد الخامس المشهد الرهيب بقى يا جماعة اللي هو اخطر لحظة في القصة كلها فخرج على قومه في زينته لحظة الحرب على الله مشهد لما قارون قرر ان هو عارف ايه اللي هيضيع الناس كويس مش انهم يسمعوا عن اللي عند قارون لا انهم يشوفوه فخرج على قومه في زينته المشهد السادس مشهد الشلل الدعوي العام يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون الاثر الجبار اللي احدثته الفتنة القارونية في وسط شباب الامة وفي وسط عموم الامة المشهد السابع مشهد الصمود والكفاح من اهل العلم اللي عارفين دورهم واللي قاموا بمهمتهم هنا خير اداء قال وقال الذين اوتوا العلم ويلكم المشهد الثامن مشهد الخسف الرهيب فخسفنا به وبداره الارض في اغنياء كتير قوي قوي قوي ظلموا الناس و- ولكن ربنا ما خسفش بيهم الارض انتقم منهم في مالهم اشمعنى قارون اللي اتخسف به الارض اشمعنى لانه اصبح انسان بيحارب الله بالمال بتاعه بيحارب الله وبيحارب الدعوه بالنعم بتاعته المشهد التاسع مشهد رد الفعل وي كان الله يبسط الرزق لمن يشاء هو انتوا ما كنتوش عارفين ان الرزق بايد ربنا انتوا ما كنتوش عارفين انها ارزاق انتوا كنتوا فاكرينها بجري الوحوش المشهد العاشر مشهد التعليق الرباني على القصة القصة كلها سبع آيات يا جماعة وبعد كده آيتين تعليق رباني على القصة القصة كلها سبع آيات ولكن عبرة جبارة التعليق الرباني تلك الدار قال لها يعني ايه تلك الدار يعني يعني ايه تلك الدار الآخرة أصل ربنا قال قبلها فخسفنا به وبداره الأرض القصر المذهل الدار المذهلة بتاعت قارون دي ربنا بعد ما خسفها قدام عين الناس قال تلك الدار الدار اللي انتم متعلقين بيها والقصور والدنيا دي لا تساوي شيء بالنسبة للقصور بتاعت الجنة والدار بتاعت الجنة تعالوا بقى ما ندخل كده في مشهد مشهد من مشاهد القصة نحاول ان احنا نستجلى يا جماعة اعجاز القرآن وانوار القرآن في حياتنا تعالوا نحاول نستخرج من كنوز القرآن انوار ربنا ينور لنا بيها حياتنا المشهد الاولاني مشهد البغي ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم طب ليه ربنا ما قالش ان قارون بغى على قوم موسى ليه كان من قوم موسى ليه اثبات انه من بني اسرائيل الاول بل كان ابن عم موسى كما قال اكثر المفسرين كان منهم وبدل ما يرحمهم في الظلم اللي هم فيه يقوم يدوس على رقبهم اكتر يقوم يظلمهم ويجور عليهم اكتر يقوم يفتري عليهم ويبقى الدراع اليمين لفرعون على ايدهم على عليهم اكتر طب هو الاول يا جماعه زي ما اتعودنا هو زمن نزول القصه امتى هي زي ما قلنا في قصه المائده قبل كده وفي قصه توبه كعب هو زمن نزول القصه امتى سوره القصص كلها نازله امتى سوره القصص فيها قول الله انك لا تهدي من احببت لما قلب النبي اتفطر على موت ابو طالب وهو مي وهو كافر مات وهو كافر يبقى القصه بعد موت ابو طالب وفيها ان الذي فرض عليك القران لردك الى معاد الايه اللي نزلت تصبر النبي وهو بيهاجر وهو اثناء الهجره وربنا بيقول له هترجع منتصر يا محمد يا ابن عبد الله لردك ربنا هيردك لمكه تاني وانت منتصر يبقى اذا القصة نازلة يا جماعة في اخر شعب ابي طالب في عام الحزن اول عام الحزن وقت موت ابو طالب يعني نازلة في وقت عصيب طب ده زمن حدوث الق... زمن نزول القصة زمن حدوث القصة ايه لان الموضوع ده موضوع خطير جدا هي القصة دي بقى حصلت في حياة موسى امتى خلفية الدرامية للاحداث ده علم خطير جدا هي حصلت امتى يعني حصلت وموسى في مصر ولا حصلت بعد العبور العظيم الى سيناء حصلت امتى كثير من المفسرين قالوا لا ده في سيناء ولكن يا جماعة لو جينا نشوف يعني بعض الاقوال التانية هنلاقي ان القصة دي لا يمكن تكون حصلت في سينا ليه بقى اول حاجة هو قارون تتخيلوا هذا الرجل الضلالي الكافر ده هو الرجل الرهيب ده هو كان هيرضى انه هيمشي ورا موسى ويستنى انه يخرج ويصطدم بفرعون لا يمكن طبعا شخصية قارون كانت ترضى ان هي تقف هذا الموقف الايمان الجبار ويتبع موسى قدام البحر الاحمر الحاجة التانية طب قارون الكنوز بتاعته دي كان هينقلها ازاي بقى من البحر الاحمر يعني الكنوز اللي ما مفاتيحها بس تنوء بالعصبة والقوة مفيش حد يقدر يشيل المفاتيح كان هيجيب منين الناس تشيل الكنوز ديت وتجري بيها في البحر الاحمر ثالث حاجة لو قارون ما كانش اختنى غير بعد العبور من البحر الاحمر الرمل بتاع سينا كان هيجيب منه الكنوز دي ازاي بقى يبقى اذا يا اخوانا كلام المنطق غير ان القصص في القرآن كلها بتاعت قارون بتؤكد ان قارون كان دراع يمين لفرعون او كان سند زي هامان بالظبط مع فرعون يبقى اذا زمن حدوث القصة قبل العبور لسيناء في مصر يبقى قارون ده الشخصية اللي كلنا عارفينها فلان راجل الاعمال الجبار اللي كان واقف جنب رئيس فلان او فلان راجل الاعمال الجبار اللي استغل فلوسه انه يعمل قنوات تدمر الشباب وتضيع الامة وتفتن الناس احنا قدام شخصية واضحة وقدام موقف واضح ما تست تستعجلوش في الحكم على مين هو قارون لان احنا في النهاية هنقف وقفة وهقول لك اوعى تبقى قارون وهنتكلم مين هو قارون اوعى تبقى قارون اصل زمان كان في قارون واحد مع موسى الوقت في الف قارون الوقت في مليون قارون الوقت في مليون واحد خرجوا على الناس في زينتهم فتنوا الناس الدرس ده مهم قوي قوي قوي قوي قوي بالنسبة لكل واحد موهوب لكل شاعر لكل فنان لكل ملياردير لكل واحد بيطلع الاول على دفعته لكل واحد ربنا اداله حاجة الدرس ده بيخطبه يبقى المشهد الاولاني ان قارون كان من قوم موسى فبغوا عليهم طب يعني ايه قارون يا جماعة قارون على وزن ايه قارون اسم عبري اصلا عبري هو القرآن مش عربي هو القرآن زي يجي فيه كلام الفاظ هو انا الوقت لما بحكي لك قصة حصلت بين واحد اسمه بيتر وواحد اسمه جون في انجلترا وبكلمك باللغة العربية الفصحى اما اجي اتكلم اقول لك جون هو ده مش معنى انها ضد اللغة هو اسمه كده انا بحكي قصة اسم كده وان كان في من العلماء من استخرج جذور عربية لهذه الالفاظ الفاظ الا ان الاسم كده انما تعالوا نجيبها بالعبري قارون على وزن ايه بالعبري شارون زي شارون اللي كلنا عارفينه شارون من يشر يشر ده يعني اللي هو بقى الايه المستقيم السوي ها طب قارون من يقر يقر ده يعني ايه حتى في اللغة العربية القرى اللي هي الفلوس يقر ديت اللي هو الم- الغني العظيم الموقر المعظم يعني قارون معناها المعظم اللي الناس كانت مبهورة وبتعظمه وبتوقره بسبب الفلوس بتاعته المشهد الثاني وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة مشهد الفتح الدنيوي الجبار هو يا رب الظالم انت بتديله هو يا رب الفاسد انت بتديله هو يا رب مين قال لكم ان الغنى معناه ان انا بحب الغني هو مين قال لكم يا جماعة ان اكتر ناس ربنا بيحبها هي الرؤساء والاغنياء وال... ممكن تكون دي ابعد ناس عن ربنا اصلا مين قال لك ان جمال المرأة علامة حب ربنا ليها مين قال لك ان قلة الجمال او قلة المال معناه ان ربنا ما بيحبش فلان عايزين نفهم يا اخوانا عايزين نفهم المقاييس صح واتيناه من الكنوز كلمة الكنوز دي كلمة يعني انا لو معاه مثلا مليون جنيه ها وبتاجر بيهم دي مش كنوز ليه لانها فلوس آه، رايحة وجاية الكنوز دي يعني ارباح بعد المليارات اللي بتاجر بيها بقى عندي ارباح لا محتاج اصرفها في اكل ولا شرب ولا محتاج ان انا تاجر بيها حتى دي اسمها كنز حاجة مكنوزة كده فقارون فائض الربح بتاعه بس كان كنوز مفاتيحها بس تنوء بالعصبة تقول القوة نجيب ناس يشيلوا مفاتيح الكنوز بتاعته او مفاتيح الخزان بتاعته تنوء تميل يعني خ- هيقع من طوله مش قادر يشيل المفاتيح يعني تخيلوا يا جماعة سبحان الله اذا كان ده غنى مخلوق امال غنى الله اللي اداله هذا المال يبقى غنى ربنا قد ايه يبقى مشهد الفتح الدنيوي الجبار هنا يجي المشهد الثالث بقى مشهد رد الفعل العام اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين اذ قال له قومه هو من امتى عموم الناس عندهم قوة في رد الفعل بالمنظر ده خدوا بالكم الناس ما اتكلمتش لما قارون بغى الناس اتكلمت لما قارون اختنى يعني للأسف احيانا بيبقى رد الفعل متأخر عند كثير من الناس طب ما من الاول تلقطه وتكلمه وتوعظه المقصد ان الناس اتكلمت اذ قال له قومه كلمة غريبة جدا ان الناس تقف وتقول لقارون خمس كلمات الخمس كلمات دول هم دستور دعوة الاغنياء دستور دعوة الموهوبين لاعب كرة مشهور فنان مشهور مغني مشهور واحد ملياردير ايا مكان الموهبة اللي ربنا اداها لك دستور دعوة الاغنياء والموهوبين هم الخمس كلمات دول القاعدة الاولى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين القاعدة الثانية وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة القاعدة الثالثة ولا تنس نصيبك من الدنيا القاعدة الرابعة وأحسن كما أحسن الله إليك القاعدة الخامسة ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين شيء مذهل يا جماعة إن العوام قالوا هذا الكلام القوي ده بيقولوا لا تفرح لا تنسى لا تبغي ثلاث نواهي وفي أمرين ابتغي فيما هو إيه ده هم العوام بيتكلموا بهذه الفصاحة وبهذه المعاني الجبارة عشان كده بعض المفسرين قال لك ده مش العوام اللي قالوا كده أمال مين ده موسى لا هو ربنا قال إذ قال له قومه قال لا أمال في بعض المفسرين قالوا ده موسى ليه مش مصدقين ان العوام ممكن يخرج منهم الكلام الجواهر ده موسى تعب مع الناس في الدعوة وتعب مع الناس في التربية فخرجت ثمرة عالية دي رسالة لكل داعية ومربي الناس مليانة خير الناس محتاجة حد يخرج الخير اللي جواها الناس لما موسى اهتم بيها خرج منها هذه الكنوز الخمسة طب تعالوا نشوف الكنوز الخمسة الجبارة ده ايه الكنز الاول لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين الواحد حزين قوي يا جماعة متألم وهو شايف الناس واقفه قدام قارون وبيقولوا له الكلام ده كله قارون قاعد يبص لهم الناس دي بتفكر يبص لهم انتوا كلكم يعني يعني الشرف بتاعكم طلع عليا انا طيب قارون بعد كده لما لقى الناس بتتكلم معاه قال انا مش هكلمكم مش هرد عليكم هو انا لسه هقعد اناكف فيكم انا هوريكم اللي عندي قارون شخص ان لو عايز يشق المجتمع بدل ما يقعد يكلمه بدل ما يقعد يسجنه لا ده يوري له الدنيا والفتن بتاعت الدنيا انا هوريكم النعيم اللي انا بتمتع بيه جوه القصور ومحدش واخد بيه باله انا هخرج لكم النساء الباهرات اللي ملك يمين ليا انا هخرج هخرج لكم نجوم هوليود نجمات هوليود وملكات جمال العالم اللي هم ماشيين موكب حواليا كده هخرج لكم اقوى رجال في العالم وهم حاشيه حواليا بيحموني هخرج لكم اخطر عربيات في الدنيا عمركم ما تخيلتوا ان في عربيه منها اصلا موجوده بالمنظر ده وهمشي لكم 500 600 عربيه في الموكب ورايا كده انا هوريكم الذهب اللي عمركم ما شفتوه والجمال اللي عمركم ما تخيلتوه واللبس اللي عمركم ما تصورتوه والمتع والدنيا انا هوريكم الدنيا انا هوريكم الفيس انا هوريكم ال social media انا هوريكم الاف القنوات على الفضائيات تعرفكم الدنيا وصلت لايه اللحظة الرهيبة يعني الناس يا جماعة كانت ثابتة قدام قارون طول ما كانت سامعة على النعيم بتاعه ما شافتوش لما قارون في اخر القصة خرج وراهم النعيم الناس دي كلها معظمها وقع للأسف الشديد ليه اهل الباطل فاهمين وروهم زي امرأة العزيز لما نسوة المدينة قعدوا ينتقدوا فيها ويفضحوها قالت كده هو انتوا سامعين عن جمال يوسف فعاملين لنفسكم فيها كده تعالوا اما اوريه لكم بعينيكم قطعوا ايديهم وشاركوها في المؤامرة على يوسف اهل الباطل فاهمين ان لو عايزين تضيعوا الالتزام من المجتمع بدل ما تحبسوه وتسجنوه وروهم الدنيا محدش هيقدر يقوم في اللحظة دي يعني عايز اقول ايه والمعلومة اللي انا قاعد الف وادور فيها دي قصدي منها ايه عايز اقول لك ايه عايز اقول لك وعايز اقول لك حصن قلبك الفتن جايه جايه عايز اقول لك ان في فتن ممكن تيجي انت ما تقدرش عليها ع- الناس دي كانت بتقول لقارون الكلام الخطير ده بس كان جواها بذره قارون عرف يستغلها بعد كده عالج البذره دي من دلوقتي وعايز اقول لك لا تمدن عينيك انت اضعف من انك تثبت قدام فتن الدنيا عشان كده ربنا قال لك مش هتقدري تغمضي عينيكي لو فتحتيها في الباطل مش هتقدري لا تمدن عينيك الحل نصرف عينينا عن فتن الدنيا طب الخمس كلمات الخطيرة اللي قالها هؤلاء الناس قالوا خمس كلمات الكلمة الاولانية لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين يعني ايه هو امتى افرح بالفلوس لما الفلوس تبقى هي الغايه بتاعتي هو انا دلوقتي لو جالي مليون جنيه مثلا لو انا راجل متدين انا مش هفرح بالمليون جنيه امال افرح ايه اما بقى اصل رحمي بيهم وبر قرايبي بيهم واكفل الايتام بيهم واصرف على الدعوه منهم وساعتها افرح بقى لان الغايه بتاعتي هي الطاعه انما امتى افرح بالفلوس لما تبقى هي الغايه لما يبقى ما عنديش اخره بتمثل غايه يبقى يعني ايه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين اوعى الدنيا تبقى هي الغايه معنى انك تفرح بالدنيا ان الدنيا هي نهايه المطاف بالنسبه لك فانت فرحان ان انت خدت فيها اوعى تبقى الدنيا الغايه اتنين وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ما قالوش ابتغي بما اتاك الله الدار الاخره لا ابتغي فيما اتاك الله اصل الدنيا ما تساويش انها تبقى تمن للجنه ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره يعني حول المواهب اللي ربنا اداها لك حول الذكاء اللي ربنا اداهولك حول الشعر او الفن او المواهب الفنيه اللي ربنا اداها لك حول التفوق اللي ربنا اداهولك حول الفلوس اللي ربنا اداها لك حول الذريه اللي ربنا اداها لك حول المواهب او العبقريه اللي ربنا اداها لك لاسانسير تطلع عليه الى رضا الله يعني استعمل الدنيا اللي ربنا اداها لك انها تبقى وسيله لطاعه ربنا ورضا الله وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره كلمه تمثل رساله لكل انسان موهوب ثلاثه ولا تنسى نصيبك من الدنيا الكلمتين حلوين او كلمه لا تنسى يا جماعه كلمه واقعيه قوي اصل الانسان اللي مشغول بالاخره فعلا بينسى ان في دنيا عارفين احد السلف لما قيل له لما لم تتزوج اخر عمره قال لو ذكرتموني لفعلت انا مشغول اخوانا الكلام ده مش كلام آه، الكلام ده حقيقي الكلام الانسان المشغول بالاخره وقلبه مليان بمعاني الاخره بينسى ان هو يشتغل عشان الدنيا اصلا فمحتاج ان يتقال له ولا تنسى طب يعني ايه نصيبك من الدنيا المفسرين اختلفوا على ثلاث اقوال هنا القول الاولاني جمهور المفسرين وابن عباس رضي الله عنه ايه بقى نصيبك من الدنيا اللي هو العمل الصالح قالوا كده اياك ان تضيع عمرك دون الخروج بالاعمال الصالحة قال لك ده نصيب من الدنيا هو النصيب بتاعك هو الاعمال الصالحة اللي انت خرجت بيها جمهور المفسرين ده جمهور المفسرين القول الثاني يا جماعة وده افتكرته النهاردة وانا ماشي في جنازة لاحد الامهات الفاضلات وببص كده وهي بتكفنا يعني يا رب يعني الانسان يموت عشان يجيب عقارات ويجيب سندات ملكية ويجيب عقود ارض ويجيب وفي النهاية الكفن ملوش جيوب مش هيخرج غير بالكفن القول الثاني نصيبك من الدنيا اللي هو الكفن الكفن قالوا هو الكفن قالوا الكفن ده ال- الحاجة يعني الوحيدة اللي الانسان بيخرج بيها من الدنيا طب والقول الثالث قالوا نصيبك من الدنيا ده قول الامام مالك بقى ال- نصيبك من الدنيا اللي هو الاستمتاع بالطيبات ايه المشكلة فقالوا اصحاب هذا القول الله يحثك على الاستمتاع بالطيبات الله اه هي مش اوضه حضرة اصل ده راجل غني لازم اديله طرح متوازن للدين هقول له الدين مفيش فيه دنيا هيطفش ولازم الملتزم نفسه يبقى انسان متوازن عشان الناس تتعلم التوازن يعني الاستمتاع بالطيبات من الدنيا دي عبادة زي ما الاجتهاد في العبادة دي عبادة ولازم الملتزمين يبقوا ناس متوازنة في حياتهم ولا تنسى نصيبك من الدنيا أربعة وأحسن كما أحسن الله إليك يا أخوانا الدين ثلاث درجات الدرجة الأولى الإسلام الدرجة الثانية الإيمان الدرجة الثالثة الإحسان يعني ممكن يقولوا أسلم وممكن يقولوا آمن قالوا له أحسن الإحسان ده أن تعبد الله كأنك تراه يعني لما شكلوه ووجهوه وجهوه لأعلى مقامات في الدين أحسن يعني خليك في قمة الدين هلا قمة الدين ازاي يا اخوانا ده انتوا بتكلموا راجل ضلالي بتشكلوه على قمة الدين ليه يا جماعة ليه اللفظ ده جه في دعوة ذلك الملياردير القاروني عشان عدة اسباب اول حاجة ان اولى الناس بالشوق للجنة هم الاغنياء يعني احنا ممكن نكون قاعدين الحمد لله ده انا النهاردة يعني ما شاء الله يا جماعة امسكوا امسكوا يعني ايه, إيه قولوا ما شاء الله لا قوة الا بالله ده انا فاطر لحمة ومتغدي سمك مشوي مثلا يعني انما حبيبي هو انت عارف الاغنياء بياكلوا ايه بياكلوا حاجات ما نعرفهاش اصلا ده فاطر استاكوزا بالمش عارف ايه ومتغدي كابوريا محشية ايه و... و... آه ما شاء الله ده انا كنت امبارح في راس البر يا سلام يا عم انت عايشها كده ليه يا عايش مين يا عم الناس دي لما بتتفسح بتتفسح في حتت ما نعرفهاش اصلا الناس دي لما بتروح فندق بيباتوا في فندق ب 1000 دولار الليله بعد الدولار ما بقى ب- داخل على 20 جنيه الناس دي يا اخوانا عايشه حياه ما احناش عارفينها اصلا طب المفروض ده يفتن بالكلام ده عن الجنه لا ده المفروض يشتاق للجنه ليه لان نعيم الدنيا بيفتح المدارك اذا كان ده ما اعد البشر للبشر امال ما اعد رب البشر للبشر عشان كده قالوا له احسن لان المفروض اللي انت فيه يشوقك بقى للجنه اكتر الحاجه الثانيه هو انت فاكر النعمه اللي ربنا اداها لك دي ملهاش ضريبه يعني يعني اللي اللي بياكل فول كل يوم هيتحاسب زي اللي بياكل لحمه كل يوم يعني ال- الجعان ومش قادر يقوم الليل هيتحاسب زي اللي واكل مثلا قد كده وممكن يقوم يصلي ثلاث ساعات مش هيهبط ولا هيدخ يبقى هي دي القضيه ان ربنا اداك نعم لها ضريبه انت اللي ربنا اداهولك بمستوى النعم اللي ربنا اداها لك واللي ربنا اداهولك انت المفروض تبقى من العابدات عشان تكافئي انك بس يبقى ليكي حجه امام نعم الله سبحانه وتعالى الحاجه الثالثه يا جماعه ان ليه احسن قالوا ده احسن هو انت في الدنيا هتموت على انك تبقى ملياردير وهتموت على انك تبقى رقم واحد في قائمة اغنى 100 ملياردير في العالم وفي الدين اي كلام وخلاص اشمعنى في الدنيا طموحين وفي الاخرة زاهدين زي ما انت في الدنيا عايز تبقى احسن واحد لازم في الاخرة تبقى نفسك انك تبقى احسن واحد واحسن كما احسن الله اليك عامل ربنا زي ما ربنا عاملك ربنا ادالك من غير ما تطلب ربنا ادالك من غير ما يذلك في الطلب ربنا ادالك كتير ربنا ادالك وبيديك دايما احسن كما احسن الله اليك الحاجة الخامسة ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين يعني ايه ولا تبغي الفساد في الارض اوعى تستعمل النعم في معصية ربنا اوعى تستعمل النعم وتستقوى على اختراء و- وتعدي حدود ربنا بالنعم اللي ربنا اداها لك يعني ان الله لا يحب الفرحين ان الله لا يحب المفسدين الناس دي عندها افق عالي قوي في حب الله وبيقولوا القارون خاف انك تخسر حب الله ايه الكلام العالي ده يا جماعة المشهد الرابع مشهد الكبر والاصرار قال انما اوتيته على علم عندي انتوا عارفين يا جماعة ان ايه على علم عندي في ناس كتير يعني المعنى الاولاني المتبادر انا عندي علم بالتخطيط والادارة والعلوم الدنيوية اللي انا بعرف اجيب بيها فلوس والكلام ده مظبوط امريكا دواء واحد زي ال Unasyn كسبت منه مليارات قد إيه من ورا العالم امريكا دواء واحد بس في علاج آه، اي فيروس او اي آه، او hepatitis او مثلا فيروسات الكبد أو كسبت مليارات ممليره العلم يا جماعه بيجيب اموال جباره هو ال femtosecond ده الف- ال femto technology دي وال stem cell technology الكلام ده امريكا كسبت من وراه مش مليارات كسبت من وراه ما فوق المليارات من الاحصاء والعد يبقى العلم بيجيب فلوس فبيقول انا عندي علم فكسبت فلوس انما في مفسرين قالوا لا ده مش معقول مفسرين اقوياء جدا جهابزه قالوا لا ده مش قصده كده ده قصده انما اوتيته على علم اي على علم من الله بما عندي من الصلاح ربنا يعلم ان انا احسن واحد في الدنيا فاداني ده لانه يعلم الخير اللي جوايا شوفوا بقى القهر اللي بيقهر بيه الفقراء اللي جهال في الدين ومش عارفين عشان كده بقول لك انما اوتيته ده ربنا اداهالي اوتيت يعني ربنا اداني على علم بما عندي من الصلاح والتقوى والخشيه اوعوا تتاثروا اوعوا تظنوا ان الغني ربنا اداله لانه بيحبه والفقير ربنا ما ادالوش لانه حرمه لانه ما بيحبوش ابدا ده ده سؤال سؤال في امتحان الغني اسمه الفلوس وسؤال في امتحان الفقير اسمه الفقر ولازم ده يجاوب على السؤال صح وده يجاوب على السؤال صح قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا جمعا هنا يعني في اجتماع للناس حواليه أنت مغرور بالناس اللي ملفوفة حواليك ليه مغرور بالدنيا كلها اللي مجتمع عليك ليه عشان كده شوف بقى الضربة اللي جت في الآخر ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون يعني ايه ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون آه، أول معنى إن يعني قرون او في ناس من كتر اجرامها حدش اصلا لو شافها بتتسحل في جهنم يوم القيامة هيقول يا رب انت عملت فيه كده ليه الكل عارف ان ده مجرم فربنا بيرميه في النار بلا حساب خلاص اترمى على جهنم وعلى طول والعياذ بالله يا اما يا جماعه من قول الله سبحانه وتعالى ولا يسال حميم حميما محدش هيعبره يوم القيامه ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون يعني الاجتماع حواليه قارون النهارده لو صبعه وجعه ولا طلع دم في ايده ولا رقبته وجعته الدنيا كلها هتلف حواليه عشان فلوسه وعشان مركزه انما يوم القيامه يبقى نكره مش حد هيبص له محدش هيعبره هيتمرمخ في ارض المحشر محدش هيبص له ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون محدش هيبص له المشهد الخطير بقى واللحظه الفاصله والايه اللي بتلخص الواقع اللي احنا عايشين فيه فخرج على قومه في زينته فخرج قارون في الايه اللي قبلها قال انما اوتيتوه على علم قارون بيتكلم انما هنا قارون بينفذ قارون حس ان الواقع ده مش هيتغير طول ما هو بيواجهه لا لا لا لا لا, لا. انا هعمل حاجه محدش هيقدر ان هو يواجهها خرج اهل الباطل قرروا ينزلوا للناس اهل الباطل قرروا ينزلوا الواقع خرج على على دي استعلاء يعني خارج من فوق كانه خارج ايه بقى النجم خارج بقى النجم السماء النجمه نازله من السماء على الناس بقى خرج على قومه في زينته في مش في زينه في زينته حشد كل ما يستطيع من المبهرات تخيلوا كده في مليارديرات ما يخرجش ما يمشيش غير وحواليه مثلا ايه 10 فتيات من اجمل جميلات العالم كده ماشيين حواليه ده ايه ده ده مو- بيقول للناس شوفوا العز يعني ما هو كل واحده من دول دفع له فيها 30 40 مليون دولار عشان ترضى انها تعيش آه، وسط بالمنظر ده فبيبقى غنى ورفاهيه فقارون ظهر الناس بالرفاهيه انت بتحب ايه بتحب النساء انا همشي حواليا ملكات جمال العالم ولابسين لبس فاتن يبهر اي شاب بيحب النساء انت بتحب ايه هتموت على العربيات انا هجيب لك بقى مش اللامبورجيني والكريزلر وال... والبنتلي وال... ده انا والهامر ده انا هجيب لك اللي انت ما تخيلتوش اصلا في الدنيا ومش 10 ولا 20 ولا 50 عربيه هجيب لك 1000 عربيه وانت هتموت على ايه المركز والسيطره انا هوريك وانا ماشي على العرش وحواليا الدنيا كلها شايلاني هبهرك بالمركز اللي انا فيه انت بتحب ايه انت بتحب الذهب وعينيك بتتخلع على الذهب انا هوريك الذهب اللي كل الموكب بتاع لابسه ان انت ما تتخيليش ان الكميه دي موجوده على وجه الارض اصلا فخرج على قومه في زينته خرج يبهرهم اللحظه دي يا جماعه هي اللحظه اللي اتشلت فيها الدعوه اللحظه اللي مسيرة الدعوة وقفت فيها ازاي اصل خدوا بالكم ده قارون واحد دلوقتي الف قارون هو انت كأن الشاب انا بحس ان الشباب عايزين يقولوا يا شيخ هو انت فاكر ان ان الموضوع بقى بنت ده بقى open buffet بنات على ال social media اللي انت عايز تكلمها تكلمها هو الموضوع عن مخدرات زي زمان وبانجو ده بقى مليون نوع هو الموضوع بقى طموحات ده شهادات جبارة وزمالات وبوردات و... هو الموضوع قد ايه وبراج و... الموضوع انت مش متخيل الدنيا وصلت لفين انت متخيل ان الموضوع كان زمان فتنة ده بقى مليار فتنة و- هو الموضوع بقى soft music ولا راب ولا metal ولا جاز ولا روك ولا hip hop ولا انت مش متخيل الدنيا وصلت لايه الشباب دلوقتي بقوا البنت ماشية في الجامعة منظر العدسات الملونة مع الجمال والشباب يبصوا لها والبنات واقفين يا ليت لنا مثل ما اوتيت فلانة يا ريتني مكانك الشاب ماشي مع اجمل بنت في الجامعة وراكب افخم عربية والشباب بيبصوا له يا ريتنا مكانك النتيجة فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون يبقى دي اللحظة يا اخوانا اللي وصلت الشباب للدرجة اللي هم فيها دلوقتي تدخل على الشاب في جولة عايز تديله سي دي لا مش عايز شكرا يا عم انا بدولك ببلاش مش عايز مش هيسمعه يا عم انا انا مش عايز يسمع ويروح يرميه أحزق في شاب قال لي انا رميته في الزبالة عشان ما حدش يخليني اسمع حاجة في الدين ال- الخادمة في الشقة عنده بتمسح وهي منزله كيس الزباله وقع من كيس الزباله على السلم بيقول لي نازل على السلم لقيت السي دي اتر- اتفزعت هو في ايه مش عايز اشوفه اصلا تدخل على الشاب انت اسمك ايه؟ انا مايكل وانا جورج وأنا- في ايه يا ابني خايف تقول انك مسلم احسن تسمع كلمتين في الدين وفي القران ليه تدخل عشان الشاب دلوقتي البنت عايزه تلتزم وتلبس حجاب امهات المؤمنين اول ما تنزل وتشوف منظر البنات والتبرج مش قادره ما ابقاش زي دول الكل بيبص لهم الشاب يبقى عايز يتوب ويلتزم اول ما ينزل ويلاقي صاحبه راكب عربيه 4 باي 4 وطاير وجنبه بنته و- مش قادر عايز يبقى زي ده الشباب بعد خرج على قومه في زينته بعد ما كانوا نفسهم يلتزموا بقى الدين بالنسبه لهم خناقه بقى الدين بالنسبه لهم صعب بقى الدين بالنسبه لهم قيود الوضع اللي احنا فيه تنزل في جوله تكلم الشباب في الالتزام محدش بيرد عليك ليه واول ما واحد قلبه يتفتح يقول لك بصراحه يا عم الشيخ احنا كنا متفقين ان لو حد جه يكلمنا في الدين محدش ينطق معاه عشان يخلص الكلمتين بتوعه يكبهم ويسيبنا ويمشي مش عايزين خناقه ايه اللي حصل يا شباب تقف مع الشباب احنا عايزين نطفش من البلد احنا يا ابني فوق يا ابني انا اللي فوق يا شيخ فوق انت انت مش شايف اللي احنا فيه انت مش شايف البنات وصلت ليه انت مش شايف القنوات انت مش شايف الدنيا انت مش شايف العربيات والابراج والاموال والدولارات انت مش شايف الجنيه بتاع البلد بقى عامل زي ورق الجرايد انت مش شايف الشهادات العالميه اللي بياخدها بيحصل له ايه انت مش شايف انتوا اللي عايزين تفوقوا مش احنا اللي عايزين نفوق يا عم الشيخ تقف مع الشباب اهو الايه دي بتلخص اللي حصل فخرج على قومه عشان كده نفس الكلمه دي ربنا قالها في القران في موضع تاني بس مع واحد من الصالحين مع سيدنا زكريا فخرج على قومه من المحراب خرج الصالح لازم يخرج وينزل للناس زي ما الفاسدين بينزلوا للناس حرام هم ينزلوا للشباب يضيعوه واحنا قاعدين ما بننزلش وسيدنا زكريا برضه ربنا قال خرج على برضه من علو اصل سيدنا زكريا واحد نازل من السماء يعلي الناس انما قارون على هنا للاستعلاء والتكبر يعني نفس الكلام حتى سبحان الله يا جماعه كلمه زكريا عكس كلمه قارون سبحان الله قارون الذي ذكره الناس وعظمه الناس زكريا الذي ذكر الله فذكره الله يعني ده الناس ذكرته وده ربنا ذكره في النهاية ما قال ده ايه وما قال ده ايه مش عايزين نتفتن عايزين عايزين نفهم عشان كده قال الذين يريدون الحياة الدنيا يريدون دي جريمة يا اخوانا الدنيا ان انا استمتع بالطيبات ده حلال بل بالعكس ده ممكن يبقى عبادة انما ان انا اريد الدنيا ان انا ارادتي تجتمع على الدنيا عشان كده ثلاث ايات في القرآن ي- يخلعوا القلب لو الواحد فهمه الآية الاولانية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآية ما قالتش انه زنى ما قالتش انه سرق ما قالتش انه فجر الآية قالت انه يريد بس من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الآية الثانية من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم الآية الثالثة من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب الثلاث آيات الجريمة فيهم بس يريد قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا ريتني مكانك يا ريتني عندي شعرك يا ريتني عندي جمالك يا ريتني عندي عربيتك يا ريتني أبويا كان مركزه زي أبوك يا ريتني عندي شهادتك يا ريتني عندي وسامتك ولا فصاحتك ولا عبقريتك ولا ذكائك ولا فلوسك ولا عزك ولا ملكك ولا يا ليت لنا مثل ما مال التعظيم ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم لما المفاهيم تنقلب والمفاهيم تبوظ انه لذو حظ عظيم ويجي المشهد السابع مشهد صمود أهل العلم قا- وقال الذين أوتوا العلم سبحان الله الذين أوتوا العلم شافوا زيهم زي الناس شافوا النساء وشافوا الحرس وشافوا الحلي والذهب وشافوا العربيات وشافوا الهيمنة والسيطرة وشافوا إنما العلم ربنا عصمهم بيه شفتوا العلم مهم إزاي يا شباب شفت إنك تطلب علم مهم إزاي شفت إنك تطلب علم وتدخل معهد من معاهد العلم اللي على النت زي المعهد القرآن الدعوي ولا معهد آه، ال ال ابن ابن تيمية ولا انك انت تحفظ قرآن شفتوا العلم مهم ازاي يا جماعة شفتوا العلوم الشرعية بتثبت ازاي وقال الذين اوتوا العلم العلم هنا طبعا بالله والدار الاخرة ويلكم ثواب الله خير كلمتين خطرتين جدا صرخة بيصرخوها فيهم الكلمة الاولانية ويلكم يا ويلكم هتاخدوا نفسكم في مصيبة هتضيعوا زي ما دول ضاعوا ايه ضاعوا مين اللي ضاعوا دول ده دول متمتعين ده دول متنغنغين ده دول اخر انتخة واخر شهيصة واخر فرح واخر انطلاق وعايشين شبابهم مين يا عم ويلكم مين يا عم ده الناس عايشة مين قال لك انها عايشة مين قال لك ده حفت النار بالشهوات النار من بره منظرها جميل انما من جوه نار الناس دي من بره شكلها جميل انما من جوه عايشة في نار كلها خمسين سنة بص الملكات جمال هوليود بص للعشاء بالطول والعرض دود في دود مرميين في القبر الدود بيناش فيهم بعد ألف سنة شوية تراب محدش حد فاكرهم ولا حد حد داري بيهم بص ما بصلهاش دلوقتي وهي ماشية بتتمتع بشبابها و- وبتكلم ده وبتضحك مع ده بص لها ساعة الموت وهي بتقول رب ارجعون ما تبصلوش دلوقتي وهو طاير بالعربية على الساحل ولا شرم و- ورايح ناوي على ألف كبيرة يعصي بها ربنا بص له والنبي بيقول له على الحوض سحقا سحقا لمن بدل بعدي ما تبصلوش دلوقتي وإليكم اوعوا تخدعوا بالمنظر اللي انتوا شايفين شايفينه ده ده قشرة من بره والكلمة التانية ثواب الله خير خير من ايه خير من اللي ربنا اداه قارون نعم انتوا عايزين تقنعونا ان اللي هيمشي في طريق ربنا ربنا هيديله اكتر من اللي قارون خده ايوه ثواب الله في الدنيا وفي الاخره خير لذة الايمان احسن سعادة الدين اعظم انك ترفع ايدك تقول يا رب تلاقي ربنا معاك اكبر واعظم ما يبقاش فلوسك مثلت قطيعة بينك وبين ربنا جدار بينك وبين ابواب السماء لا تفتح لهم ابواب السماء عايزين اوعوا تتخدعوا ثواب الله خير هو فين ثواب الله اللي خير ده شايفين الملتزمين تعبانين شايفين الملتزمين بيكافحوا مضطهدين يا جماعه حفت الجنه بالمكاره الجنه من بره شكلها وحش الجنه من بره شك بس من جوه جنه كذلك طريق الجنه من بره شكله صعب ومشقه وتضحيه وحرام وح... ولكن من جوه جنه جوه الصدور جنه الاتصال بالله ما تبصلهاش دلوقتي وهي ماشيه في الحر وتعبانه بص لها وهي يوم القيامه بتشرب من ايد النبي عليه الصلاه والسلام على الحوض ما تبصلوش دلوقتي وهو ماشي بيغض بصره ومكافح عشان يرضي ربنا بص له وهو تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا ساعه الموت ما تبصلهاش دلوقتي وهي ماشيه بتقاوم ازاي تثبت وتكمل وما تنتكسش عن الطريق بص لها وهي داخله ايد في ايد عائشه وايد في ايد فاطمه الجنه باذن الله ما تبصلهمش دلوقتي يا جماعه ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون قال لك يعني ايه ولا يلقاها ايه ايه ايه اها يعني ايه ها الها دي تعود على ايه في مفسرين قالوا تعود على الجنه محدش هياخد الجنه غير اللي صبر على الشهوات في زمن الفتن في ناس تانية قالت لا ولا يلقى الاعمال الصالحه الا الصابرون محدش ربنا هيفتح عليه بالالتزام الا اللي صبر على الشهوات اللي جواه في زمن الفتن في ناس تالت قالت لا لا يلقاها اي الكلام الطيب اللي اهل العلم قالوه اللي هو ويلكم ثواب الله خير محدش هيرزق الكلمه الطيبه ولا حد من اهل الدعوه واهل العلم هيرزق انه في النوازل يقوم ويقول كلمه الحق في وجه الظالمين ويفوق الناس زي اهل العلم في القصه هنا الا اللي صبروا من السخريه وصبروا على فتن الدنيا وصبروا على اسمه ربنا ليهم ورضوا باسمه ربنا لهم في الرزق ولا ولا يلقاها يلقى دي يا جماعه حاجه يعني عطاءات ربنا الدين والاخره ربنا اللي بيديهم لو انت وقفت على بابه هيديكي ولا يلقاها الا الصابرون ويجي المشهد الثامن والمشهد الرهيب فخسفنا به وبداره الارض طب يا رب قارون يروح في 60 مصيبه مش في داهية انما يا رب داره دي مليانة كنوز وخزائن وذهب يا رب انت هذا نستخدمها في الدعوة اليك هو وفلوسه هو والفلوس اللي فتنت الناس يا اخوانا اهم من الفلوس مصلحة الدعوة مش فلوس مصلحة الدعوة ان قلبك انت يبقى سليم ربنا جعل سيدنا يوسف يقعد في السجن عشر سنين عشان يخرج في الاخر بمقام ارجع الى ربك قلبي سليم مية في المية المهم القلوب المهم قلبك مش المهم الفلوس الناس الجهلة اللي تقولك انتوا فاتحين العمرة والفلوس بتتصرف واقتصاد البلد يا ابني الايمان اللي احنا بنرجع بيه هيعمر البلد اعظم مليار مرة من كل مليارات الدنيا ف فخسفنا به به ربنا خسف به في المكان اللي كان فيه العز بتاعه في نفس القصر اللي كان بيتعالى منه على الناس وخسفنا يعني الموضوع مش هزار يا جماعة يعني العقوبات الربانية مش هزار يعني اللي بيحصل الوقت ده مش هيتسكت عليه ما تعتقدوش ان اللي بيحصل الوقت هيتسكت فخسفنا به وبداري الارض يا مين قارون يا اخوانا واحنا بنتكلم في المشهد الثامن لازم نقف هنا وقفه هو مين قارون قارون ده انا لما ب... ب... ب... بفتكر الفيس وبفتكر ال social media احنا اللي عاملين الحاجات دي دول قارون يا اخوانا قارون ده كل بنت بتفتن الشباب والبنات بص لها وبيقولوا يا ريتنا مكانك قارون ده كل واحد ربنا اداله نعم كتير واداله مواهب واداله كل شاب ربنا اداله واستخدم الحاجات دي في المعصيه ففتن كل اللي حواليه وكل الشباب بيقولوا يا ريتنا مكانك فاكرين ديانا ودودي لما كان دودي بيحب ديانا ملكة بريطانيا وبينهم علاقة وديانا سبنسر اللي, اللي طلعت من تشارلز الأمير, الامير تشارلز آه والاعلام قاعد يجيب قصص ديانا ودودي والشباب كلهم هيتجننوا يا ليت لنا مثل ما اوتي دودي انه لذو حظ عظيم هي دي القضيه قضية كل واحد اتقال يا ريتني مكانك هو ده بيحط نفسه مكان قارون اوعى تبقى قارون وانت مش عارف اوعى تبقى قارون وانت مش عارف اوعى تبقى فرعون تخيلوا لما فرعون عرف ان قارون مات عمل ايه يا ترى جنازه قارون دي كان شكلها ايه يا سلام شهيد الواجب الوطني اللي اللي ظاهرة طبيعية جت ولم تتدارك جهود الانقاذ انها تنقذه ولكن مات موتة ربنا موتة طبيعية وهو الان في النعيم مع الالهة بسبب انه كان بينصر الوطن وكان واقف مع قضاء ويتحول لبطل قومي اوعى تبقى الشعب اللي اتضحك عليه بجنازة قارون اوعى تبقى فرعون هو قارون ربنا خسف بالارض ليه عشان يقول لفرعون انا اقدر اخسف لك البر والبحر فرعون بعدها على طول اتخسف بالبحر كان لو في حاجة جبارة وانتقام جبار نازل ربنا بيبعت رسائل تمهيدية الاول ليه الخسف بقارون كان رسالة لفرعون انا انت مش عارف ايه اللي هيحصل فيك عشان كده لما نشوف الوقت موتات الشباب البشعة لما نشوف الوقت الموتات المرعبة المفاجئة لان قارون ده قصة موت فجأة وقصة سوء خاتمة لما نشوف الوقت الموتات المفاجئه للشباب لما ده يحصل يا شباب اعرفوا ان في حاجة خطيرة هتحصل بعد كده زي لما ربنا خسف بقارون يعني كان لازم فرعون يفهم ان في مصيبة هتحصل له لو ما اتعظش ما اتعظش ربنا خلاه عبرة وخسف بالبحر زي ما خسف بقارون البر يبقى دي قضية امتى هنفهم في ناس مش قادرة تترجم الرسالة الربانية بني اسرائيل هنا ترجموا الرسالة ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر في شباب ما بيترجمش الرسائل مش عايز يفوق متخدر ومصمم يكملها وهو متخدر فخسفنا به وبداره الارض المفاجأة ان معظم المفسرين بيقول ان قارون كان مسلم وان قارون كان من اتباع موسى يعني زي ما الكفر بيضيع المعصية بتضيع يعني زي ما الكفر بيودي في داهيه المعصيه بتودي في داهيه يعني ما حدش يقول ده معصيه هو انا عملت ايه يعني هو هو انا ايه يعني ان انا عندي شويه طموحات في المتع وطموحات يا جماعه فخسفنا بيه وبدير الارض دي جت مع واحد من اتباع موسى يعني يعني دي مفاجاه عارفين مين المجنون المجنون اللي نزل في بحيره قارون يدور على كنوز قارون يا عم بص على العبره يا عم انت بتبص على ايه انا عايز بس قبل ما القصه تخلص اقول لك انت مين انت مين في القصه دي انت الناس اللي اللي اتفند اتفتنت اول ما شافت الدنيا والبهرجه وال والصور وال ولا انت اللي من اهل العلم اللي وقفوا يتكلموا ويدافعوا ولا انت قارون نفسك اللي مثلت فتنه لغيرك انتوا مين من الثلاث نماذج اللي القصه بتتكلم عنهم يا جماعه قضيه كبيره قضيه خطيره ان احنا يعني خسفنا بيه وبدير الارض دي رساله من ربنا رساله ربانيه كم واحد فينا بيقرا الرساله الربانيه وكم واحد فينا عنده اميه في ترجمه الرسائل الربانيه فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين الجمله دي اتقالت في القران اه مع مين مع صاحب الجنتين في سوره الكهف فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله اه وما كان منتصرا نفس الجمله اللي اتقالت هنا اتقالت هنا امال ال- ال- الغالي بتاع سوره الكهف اللي هو كان كافر ربنا اضاع ماله بس ما خسفبوش الارض ليه لان قارون استعمل ماله في حرب الدين في معاداة الله التاني ده كان واحد فساده على نفسه المصيبة في اللي فساده بيبقى على غيره اوعى تسخر نعم ربنا ان فسادك يبقى على غيرك لان ده اخطر وضع ممكن انسان يحط نفسه فيه المشهد التاسع اللي هو رد الفعل بقى واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقول بالامس اصبح ده بين يوم وليله الفرج جه الصحوه الاسلاميه قامت في الواقع بتاع بني اسرائيل بين يوم وليله ربنا قادر يا جماعه ربنا قادر ان الواقع اللي الشباب منصرفين على الدين ومش راضيين يسمعوا كلام قال إن بننزل الجولات ونكلم الشباب ويتأثروا واحنا جايين خلاص الدرس اللي انتوا قلتوا لنا عليه ولا واحد يجي ليه مكبرين بالدنيا واصبح يعني في لحظة ربنا ممكن يغير الواقع يعني دلوقتي قارون بقى ماضي قارون بقى ماضي وبنتكلم عنه من الزمان الماضي دلوقتي واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويل كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وي كلمة ندم يا ندمي يا ندمي يا ندمي على الضلال اللي انا كنت فيه وكأن كلمة تعجب كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر هو ايه ده هم قالوا ويك أن مرتين ويك أن الله يبسط الرزق ويك أنه لا يفلح الكافرون هو المتوقع أن الذهول الأعظم من إيه لا يفلح الكافرون إن قارون اتخسف بالأرض قارون يتخسف بالأرض ويبقى مسلى هو والدار بتاعته إنما دي الكلمة الثانية اللي قالوها ويك أنه لا يفلح الكافرون ده ده التعجب أمال التعجب الأولاني اللي زهلهم إيه وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء يعني ايه هو هو ايه اللي في ده فيه عجب ما ما ربنا بيدي وبي وبيمنع هو ايه القضيه الناس ده يا جماعه من كتر انبهارها بالوضع والزينه اللي فيها قارون البديهيات تاهت منها فلما ترد لهم بصرهم تاني كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر الموضوع طلع ارزاق ما طلعش جري وحوش قال لا طب ما دي برهيات كان غشاوه الطموحات الجباره في الاستمتاع بالدنيا كان عميهم على قضيه التوحيد في الرزق ان الرزق بيد ربنا يعني انا مش بقول لك ما تطمحش مش بقول لك انسى طموحك ان يبقى معاك بورد امريكي او يبقى معاك شهاده عالميه او تبقى انا بقول لك اوعى تنسى ان طموحك ده في ايد ربنا سبحانه وتعالى ياتي بها الله ان ده في ايد ربنا سبحانه وتعالى لولا ان من الله علينا لخسف بنا اخطر كلمه قالوها لولا أن من الله علينا بأن منعنا من أن نؤتى مثل ما أوتي قارون كما تمنينا إن ربنا من علينا أنه ما ادالناش مال قارون زي ما كنا بنتمنى فكنا هنتفتن زي ما اتفتن فيتخسف بينا يعني هما بيحمدوا ربنا هنا على نعمة المنع وليس على نعمة العطاء بيحمدوا ربنا أن ربنا منعهم يعني يا إخوانا سبحان الله العظيم يعني ال- الدنيا الحياة الدنيا قائمة بين المنع والعطاء شوية ربنا بيديك وشوية تمنعي حتى إذا جاء الموت فإما منع لا عطاء بعده وإما عطاء لا منع بعده يبقى الدنيا سنتها كده بل هنا اسم الله المانع ان المانع ممكن يكون قمة الرحمة بيحمدوا ربنا ان ربنا ما اداهمش ان ربنا منعهم لولا ان من الله علينا لخسف بنا ان هم تمنوا المعصية تمني المعصية ده احنا كنا نستاهل يتخسف بنا معاه لمجرد ان احنا تمنينا اللي هو فيه فهموا بقى الدنيا نورت ويجي التعليق الختامي من الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة وقفت النهاردة قدام الجملة ديت قلت يا رب هو المتوقع ان ما كانش ربنا يقول تلك الدار الآخرة امال ربنا كان يقول ايه تلك الدنيا لان ربنا جاب منظر الدنيا بيتخسف بيها انما ربنا قال لا تلك الدار الاخره ليه كان الدنيا اللي اتخسف بيها دي كانت هي الغشاوه اللي مخليانا ما احنا شايفين الاخره اول ما الغشاوه زالت شفتوا الاخره بقى الاخره بانت يبقى اللي عمينا عن عظمه الجنه وخطوره النار هو الطموحات الدنيويه العمياء اللي عميانا والانبهار بالمتعه الدنيويه هو اللي عمينا برضه كلمه تلك الدار لان ربنا قال له خسفنا به وبداره اوعوا تفت... اوعوا تنبهروا بالدار بتاعت الدنيا انبهروا بالدار بتاعت الجنة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أصل في ناس مش مصدقة إن العاقبة ومآل الأمور على حسب الدين لا وعلى حسب الدنيا والشهادات والفلوس لا والله العظيم على حسب الدين نهايات الأمور على حسب الدين وبعد كده ربنا يقول كلمة خطيرة جدا في التعليق من جاء بالحسنة أنا وقفت قدام الكلمة دي يا رب ده انت كنت بتكلمنا عن كنوز تنوء العصبة قول القوة بالمفاتيح بتاعتها يا رب وفي الاخر حسنة يعني طب يا رب من جاء بمليارات الحسنات حسنة واحدة تفرق في مصيرك في الاخرة حسنة واحدة زي ما نص درجة في الثانوية العامة تفرق في مستقبل طالب حسنة في الاخرة تفرق عشان كده حسنة مفرد من ومن جاء ليه حافظ حافظت على الحسنة مفيش معصية خطفتها منها الثبات حتى الممات فله خير منها ومن جاء بالسيئة طب السيئة مفرد ليه سيئة واحدة بس ما تتغفرش تضيع الانسان وتضيع مصير الانسان وما طب ليه من جاء بالسيئة مش من عمل السيئة بعد 100 رمضان وما تغفرلكيش بعد 100 فرصة مغفرة بعد م... م... بعد ما ألف ليلة عدت عليك في عمرك تنزل الملك يقول هل من مستغفر فاغفر الله بعد كل ده فلا يجزى الذين عملوا السيئات هي كانت من جاء بالسيئة بالمفرد في الأول بقت عملوا سيئات ليه بالجمع لأن السيئة مش هتقف عند حد اللي هيعمل السيئة زي الحبل هتجيب اللي بعدها هتجيب اللي بعدها هتجيب اللي بعدها فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون قضية خطيرة جدا يا إخوانا قضية قصة قارون اثرت ان انا اتكلم عن قصه قارون زي ما قلت لكم احنا بنحاول نختار القصص اللي ما جاتش في القران غير مره واحده بس على قد ما نقدر طبعا في قصص ثانيه لها عبر عظيمه وباذن الله نتناولها برضو انا عايز اقول لكم يا جماعه ان قارون ده مرحله وامتحان في تاريخ كل دعوه من الدعوات مفيش زمن ربنا ما بيبتليش اهله بالنموذج القاروني نموذج الفتنه الجباره في الاستمتاع بالدنيا وملكيه الدنيا اللي بتخلي ناس كتير قوي تتشل رغبتها عن الدين وتبقى عايزه الدنيا يا ترى انت مين في القصة دي القصة دي رسالة للدعاء والعلماء قولوا كلمة حق قوموا وقولوا للناس ويلكم ثواب الله خير ما تسكتوش وانتوا شايفين الناس بتضيع القصة دي رسالة لكل قارون رسالة لكل موهوب اوعى تستغل مواهبك في معصية ربنا سبحانه وتعالى عشان ما تبقاش قارون او تلاقي نفسك في الاخرة مع قارون القصة دي رسالة لكل شاب موهوب ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة سخر مواهبك لنصرة الدين ولنصرة الاسلام القصة ديت رسالة للعوام في كل مجتمع اوعوا يضحك عليكم اوعوا تتخدعوا زي ما الناس اتخدعت في قارون وبعد موت قارون القصة ديت رسالة لينا كلنا يا جماعة القصة ديت زي كل قصص القرآن بتخاطبنا كلنا وبتقول لنا فوقوا واستيقظوا قصص القرآن العظيمة قصة ان قارون كان من قوم موسى فبغوا عليهم خدنا المشاهد العشرة لهذه القصة العظيمة لهذه القصة اللي قلنا فيها ان اخطر من اخطر العبر فيها ان ذهب فرعون ما قدرش ان ان سجون فرعون ومعتقلات فرعون وسيف فرعون ما قدرش يعمل في الدعوة اللي عمله ذهب قارون يبقى احنا العد... يعني ممكن يكون سجون فرعون الدعاء بيكرهوها ولكن فعلا اللي بيشيل الدعوة هو ذهب قارون هو ده اللي بيموت الدعوة عشان كده عايزين نقاوم حب الدنيا في قلوب الناس عايزين نفوق الناس عايزين نوصل رسالة ويلكم ثواب الله خير دي رسالة في رقبتكم كلكم ويلكم ثواب الله خير كل واحد فيكم كل واحدة فيكم تقولوها لاخواتكم تقولوها لاصحابكم تقولوها لصحباتكم تقولوها على الفيس تقولوها في كل مكان وصلوا الكلمتين دول وصلوا كلمة ولا يلقاها الا الصابرون وصلوا الكلمة دي يا اخوانا عشان لما الدنيا تنجلي لما الضباب بتاع حب الدنيا ينجلي يبقى احنا من الذين اوتوا العلم اللي وقفوا ثبتوا الناس في الفتن اللي وقفوا دعوا الناس الى الله مين اللي يصلح في هذا الزمن العظيم يعني عبرة أخيرة أختم بيها لأن قلبي متألم منها قوي ربنا بيقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا كلمة أغلى من الذهب قالها ابن تيمية في الآية ديت قال الآية دي قسمت الناس لأربع أنواع في ناس عايزين علو وفساد وفي ناس مش عايزين لا علو ولا فساد وفي ناس عايزين علو بس مش عايزين فساد وفي ناس عايزين فساد بس مش عايزين علو مين اللي عايزين فساد ومش عايزين علو قال لك الشباب الفاسد الشباب اللي عايز يزني ومش مهم ومركزه بقى ولا وضعه امال مين اللي عايز علو وفساد قال لك دول الحكام الظلمه عايز يعلو ولازم الشباب يفسد عشان يتشغل في شهواته ويفضل الحاكم في المركز بتاعه قال لك امال مين بقى اللي عايز علو ومش عايز فساد قال لك ده اهل الدين اللي جواهم حب الانا اللي, اللي مش عايز فساد مش عايز الناس تبوظ بس عايز يبقى هو الشيخ والكبير واللي الناس كلها ملفوفه حواليه ايه مصيبة ربنا يطهر نفوسنا قال لك امال مين اللي مش عايز لا علو ولا فساد قال لك دول الاتقياء الابرار اهل الدين الصادقين الاوفياء يبقى اذا اخوانا الايه فيها تربية نفسية تربية نفسية ان ازاي اهل الدين بسبب ان هم مش عايزين فساد ولكن عايزين علو الدنيا كلها ضاعت الدنيا كلها خربت عشان كده بعد القصة على طول ربنا قال للنبي ان الذي فرض عليك القرآن لردك الى معاد والنبي عليه السلام بعد القصة ديت كان هيهجر مكة عشان يذهب الى المدينة المنورة تناسق موضوعي في غاية الخطورة عايزين نفهم القرآن عايزينكم ان شاء الله باذن الله اللي عنده اي تعليقات اللي عنده حاجات تستفاد منها تفيدونا ربنا يبارك فيكم ربنا يحفظكم لقاء ممتع ممتع جميل مع احبابنا ومع اخواننا ربنا يسددكم وربنا يوفقكم وربنا يفتح عليكم جميعا في فهم كتاب الله اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا حبيبي أنت رحماني أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحببت والاني وإن أخلصت ناجاني